والرحمة اسم ومسمى أضحت مفتاح سعادتنا للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب عيادتنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة الرحمة ندعو الله عز وجل أن يفتح بها باب رحمة على المسلمين أجمعين وغير المسلمين اليوم إن شاء الله نتكلم في موضوع يعني يستخدم كثيرا في هذه الأيام بالذات في فصل الشتاء مع الجهاز التنفسي وهو استخدام مضادات الحيوية وهي بالمناسبة اسمها مضادات الحيوية مش المضادات الحيوية مضادات الح... مضادات الحيوية في الجهاز التنفسي كتير كتير جدا من الناس يستخدم المضادات الحيوية حتى يمكن من غير وصف الطبيب ولا طبيب عام ولا طبيب متخصص حتى من نفسه كده يعني يجد بعض المتاعب في الجهاز التنفسي فيقول خلاص أنا كده أهم حاجة أن أنا أخد مضاد حيوي وشوية مسكن يعني ففي استخدام كثير جدا للمضادات الحيوية من ناحيتين من الناحية الأولانية أن ديت له آثار ضارة على المضاد الحيوي نفسه وعلى الجهاز التنفسي الناحية الثانية انها الناحية الاقتصادية طبعا نستهلك جزء كبير جدا جدا جدا من اموالنا في المضادات الحيوية ودون داع طب مهم لذلك كانت أهمية هذه الحلقة وأهمية هذا الموضوع أن احنا نتعرض لهذه الجوانب الجانب الطبي والجانب برضك الاقتصادي الجانب الطبي طبعا ده اللي يهمنا في الموضوع أن هو الاستخدام المضادات المضادات الحيوية سواء في الجهاز التنفسي أو في غيره ينبغي أن يكون بدواعي طبية وداعي قوي لأن استخدام مضادات الحيوية استخدام مضادات الحيوية بدون داعي أو بجرعة غير منضبطة كما يصفها الطبيب المتخصص أو بعدد أيام غير منضبطة برضه كما يصفها الطبيب ياخد يوم واحد أو يومين أو ياخد حباية واحدة أو حبايتين أو كبسولة واحدة أو كبسولتين دي ليه أعراض كثيرة جداً ومآخذ كثيرة أولها أنه بيحصل بيحدث مناعة مناعة من الميكروب ضد ضد هذا المضاد الحيوي مناعة ضده يعني ايه؟ يعني ما يستفيدش منه بعد كده يقوى عليه ويبقى قوي ولا يستطيع مضاد الحيوي أن يقتل هذا الميكروب وبالمناسبة المضادات الحيوية لا تستخدم إلا في الميكروبات في علاج الميكروبات قد طبعا تستخدم في حاجات بسيطة مثل الفطريات أو في بعض الأورام التي يؤخذ مضادات أورام بأسماء مضادات حيوية أو مشتقات من مضادات حيوية لكن ده مش الأصل ولا الأساس الأساس إن هي مضادات الحيوية تستخدم في علاج الميكروبات وليس الفيروسات وليس الفيروسات وليس الطفيليات يعني حاجات كثيرة إلا نادرا طبعا في الطفيلات لكن الأصل إنها تستخدم في الميكروبات وليس في الفيروسات وإحنا معظم معظم التهابات الجهاز التنفسي بالذات الجهاز التنفسي العلوي هي تسبب بفيروسات وليس بميكروبات وبالتالي في الغالب الأعم يبقى هذه الأمراض التي سببت والتي نتجت عن فيروسات لا ينبغي ولا تحتاج إلى مضادات حيوية لأن أصلا ليس فيها ميكروب حتى يستجيب لهذا المضاد الحيوي يعني الأصل هو ليس فيه ليس هو السبب أصلا لكن في بعض الحالات السيئة هنشرحها ونقولها بالتفصيل وبرضك لا ننسى ان احنا نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم في نطاق الأمراض الصدرية من خلال هذه الحلقة وغيرها طيب يبقى دلوقتي من المضادات الحيوية دلوقتي زي ما لها فوائد كثيرة جدا برضك ممكن استخدامها الغير مقنن واستخدامها الغير صحيح يجعل أول حاجة المضاد الحيوي دهوت ان الميكروب نفسه يصبح عنده مناعة ضد هذا المضاد الحيوي الذي استخدم بجرعة صغيرة أو بأيام قليلة أو بدون داعي أصلا والميكروب كده بيتعود يتعود عليه ويقاوم يقاوم هذا المضاد الحيوي زي بالظبط نقول مثل بسيط ناس تفهمه واحد مثلا يتخانق مع واحد أو في حاجة يعني مرة في مرة مرة قال اضربه قلم بعد شوية لا منعته وقوت قوت ضده وتعود عليه بحيث لا يستطيع أن يؤثر عليه هذا المضاد الحيوي الميكروب نفسه بيتحور سبحان الله ما كل واحد بقى بيدافع عن نفسه الميكروب ممكن أن يتحور في جداره الداخلي أو في أي في النواه بتاعته أو في أي إفرازات داخلية ضد هذا الميكروب الذي ضد هذا المضاد الحيوي الذي لم يقتل الميكروب فالمضاد الحيوي حاجة من اثنين يا إما يضعف الميكروب جدا يا إما يموته خالص دي نوعين عندنا كده يا إما يضعفه بحيث ما يقدرش مضاد الحيوي هو طبيعته كده ما يقدرش يقتل ميكروب وطبعا كل ميكروب له مضادات حيوية معينة تعمل عليه أو آه، ت- تفيد في آه، قتله أو إضعافه إضعاف هذا الميكروب طيب اللي يحصل بقى لما تبقى جرعة ضعيفة أو جرعة غير منضبطة أو ميكروب غير مناسب الميكروب ده نفسه لا يص... لا يضعف بالمضاد الحيوي ولا يقتل بالمضاد الحيوي بالتالي يبقى هو في حالة يعني إيه يا إما آه، مش قوية قوية وبذلك المرض يمتد بقى فترات طويلة أو إنه ينشط تاني من جديد ينشط من جديد ويحدث مرض من جديد وأعراض شديدة من جديد وفي نفس الوقت لما يجي له مضاد الحيوي ده يستخدمه مرة تانية هو خلاص عارفه وعارف مناعة ضده وحصل نفسه ضده بالتالي مش هيفيد معاه مرة تانية يبقى احنا دلوقتي كنا سبب في ان احنا نعمل مناعة آه، للمضادات الحيوية من الميكروبات ودي من اخطر الحاجات اللي هنواجهها في الحقيقة في العلاج اخطر الحاجات تواجه الاطباء بالذات اطباء الامراض الصدريه وبالذات مرضى الامراض مرضى الرعايه المركزه للامراض التنفسيه امراض الجهاز التنفسي لما يحصل مناعه مناعه آه، من الميكروبات ضد المضادات الحيويه ومقاومه نسميها احنا بقى مقاومه مش مناعه نسميها مقاومه هنا في الحاله ديت لانها بتقاومه تقاومه لدرجه انها تفقده فاعليته طيب ولما افقدته فاعليته ايه اللي حصل يبقى بدون جدوى وبدون فايده وبعدين يبقى المرض يزيد والميكروب بيزيد والمرض يتفاقم وتحصل مضاعفات لهذا المرض فلذلك احنا ننبه بشدة على انه لا ينبغي الا يستخدم مضاد الحيوي الا بدواعي طبية يصفها الطبيب وبجرعات مناسبة وبالمدة المناسبة وبالمدة المناسبة ليه لما ذكرت دلوقتي الجرعة المناسبة والفترة المناسبة والنوع المناسب لهذا المرض حتى تستطيع هذه المضادات الحيوية أن تقتل الميكروب أو على الأقل أن تضعفه ضعفا شديدا إذا لم تكن هي من الأنواع التي تقتل الميكروبات وإلا سينتج عنها مقاومة الميكروبات وكل ما أنتم مقاومات الميكروبات يبقى احنا نعمل إيه بقى في الحالة ديت يبقى بتزداد هذه الأمراض حدة وتفاقم ومضاعفات مش أكتر من كده بقى كمان أكتر من كده إن احنا مثلا الميكروب اللي بقى عنده مقاومة للمضاد الحيوي ده لما يجي يعدي واحد تاني بالكحة أو بالرذاذ أو بأي طريقة أخرى إيه اللي هيحصل لما يعدي واحد تاني واحد تاني يعدى بهذا الميكروب ويسبب وينتج عن هذا الميكروب مرض وليكن مثلا التهاب الرئوي هيجي الميكروب اللي جاي مقاوم ده للأدوية دوت يجي المريض الجديد المريض الجديد اللي هو لسه لا خد مضاد حيوي ولا عمل أي حاجة خالص يجي ياخد من نفسه المضاد الحيوي اللي هو المر... الميكروب عنده دلوقتي ليه مقاومة ومناعة ضد فعاليته ما يستجيبش للعلاج ما يستجيبش للعلاج رغم ان احنا عارفين ان هو بيستجيب لل- للمرض ده للدواء ده طب ما استجابش ليه لانه خد ميكروب اصلا مقاوم مك- ميكروب عنده خبرة وعلم بهذا الدواء ويستطيع أن يقاومه ويستطيع أن يدفعه وبالتالي لا يموت ولا يضعف ضعفا شديدا ينتج عنه تحسن الأعراض التي نتجت من عن هذا الميكروب يبقى عندنا مشكلة للمريض في حد ذاته مشكلة للمرض أنه بيتفاقم ويزيد ومشكلة ثالثة أنه ممكن يعدي غيره بميكروب مقاوم لهذا المضاد الحيوي يبقى علشان كده يبقى لما أكد مرة تانية هو وثالثة ان احنا لابد ان يوصف الدواء في المضاد الحيوي في ان هو بجرعته الكافية والمدة الكافية وبالجرعات المضبوطة وبعض بقى الاعراض الجانبية او غيرها ونخاف منها دي موضوع لازم يكون الطبيب عارفه ودرسه وبيحسب الاضرار والمنافع وما في طبعا دواء اللي ليه بعض الاعراض الجانبية ده بوجه عام لكن في اعراض تقبل واعراض مطاقة واعراض آه، متفق عليها ممكن تحدث أعراض جانبية وفي بعض الحالات يكون في أعراض جانبية غير مقبولة أو شديدة أو لا يستطيع الإنسان أن يتعايش معها هناك فرق كبير طيب فيما يخص بقى الجهاز التنفسي في آه، استخدام المضادات الحيوية احنا طبعا بنستخدم مضادات حيوية في أمراض الجهاز التنفسي كتير جدا عندنا الالتهاب الرئوي بكل أنواعه بالذات الميكروبية سواء كان جزء صغير أو كبير أو ما هو شابه ذلك طالما هو نتيجة ميكروب عندنا نتيجة النزلة الشعبية نتيجة ميكروب عندنا السدة الرئوية المزمنة اللي بيتبعها نشاط والتهاب حاد في الشعب الهوائية برضك يبقى ده في ال- ال- الميكروب في مثل هذه الحالات كلها احنا لابد ان احنا نعمل ال- الجهاز التنفسي في مثل هذه الحالات ان احنا نراعي هذا الكلام نستفيد منه ونراعي في استخدام مضادات حيوية بدقة وفي موطنها المظبوط اول حاجة زي ما قلنا التهاب الرئوي بعدين التهاب الشعبي وبعدين عندنا في مرض اسمه تمدد الشعب الهوائية تمدد الشعب الهوائية ديت لما بيحصل فيه تمدد في الشعب الهوائية برضك بيبقى فيه ميكروبات الميكروبات ديت عايزة يبقى فيها مضاد حيوي يستخدم بقوة مضاد حيوي يستخدم بفاعلية شديدة مضاد حيوي يستخدم بانتظام في مثل هذه الحالات نحتاج فيها برضك مضادات حيوية طيب في في آه، امراض اخرى طبعا في كتير آه، لكن دول الاشهر حاجات ونستخدم فيهم مضادات حيويه طب ما انا ما ذكرتش مثلا الحساسيه اه الحساسيه ده مع انه مرض مشهور جدا في الصدر ومشهور في الجهاز التنفسي العلوي برضك حساسيه الانف طب ليه ما ذكرتوش انا بيحتاج مضاد حيوي لان الحساسيه في اصلها ما يحتاجش مضاد حيوي ليه لانه مش ميكروب امال ايه ده دي تهيج في الشعب الهويه نتيجه آه ت- شيء خارجي عن الجسم نتيجة شيء يتأثر به الجسم من أتربة أو أدخنة أو روايح أو ناحية نفسية أو بعض أدوية ما فيش خالص ميكروب حتى الميكروب غالبا اللي بيحصل في ال- في الحساسية لما بيبقى فيها فيه بيبقى فيروس ما بيبقاش ميكروب بيبقى فيروس بيبقى التهاب حاد في الشعب الهوائية سواء آه، آه، نتيجة آه، التهاب حاد في الجهاز التنفسي العلوي أولا أو حتى من غير التهاب حاد في الجهاز التنفسي العلوي في أي من الحالتين سواء الجهاز التنفسي العلوي أو الجهاز التنفسي السفلي بيبقى فيه التهاب حد فيروسي طب الفيروس ده وانا قلنا ايه ما بيستفيدش من المضادات الحيويه في الغالب الاعم ما نديش مضاد حيوي في هذه الحالات لانه ده التهاب فيروسي آه، بقى حساسيه ما ذكرناهاش لا حساسيه انف ولا حساسيه شعب هوائيه امتى بقى نستخدم لان ده مش- موضوع ك- كبير وبيستخدم فيه ادويه على نطاق واسع جدا لان احنا زي ما- زي ما- زي ما- يمكن دايما نكرر نقول الحساسيه مثلا لو فرضنا انها على اقل تقديرات 6% من الناس يعني عندنا ما يقرب من حوالي 5 مليون واحد عنده رب شعبي او حساسيه في الشعب الهوائيه ده عدد كبير جدا وغير بقى بالاضافه كمان تضيف حساسيه الانف ده يبقى عدد كبير لو كل دول هيستخدموا مضادات حيويه طبعا هيبقى عدد كبير جدا ده بالاضافه لغير بقى ال- الالتهاب الرئوي اللي احنا ذكرناه والتهاب الشعب الهوائيه الميكروبي وما والتمدد الشعب الهوائيه وخراج الرئه اللي هو بيستخدم فيهم المضادات الحيويه اصلا ومطلوبه جدا فيها طيب لو احنا خدنا بقى الحساسيه كده كل الناس هتاخد مضاد حيوي بتوع الحساسيه دول مع كل نوبه هيبقى استخدام كتير امال امتى نستخدم فيها مضاد حيوي ما نستخدمش مضاد حيوي كده عمال على بطال في الحساسيه نستخدم مضاد حيوي لو هي معاها التهاب شعبي بكتيري التهاب شعبي بكتيري يعني مصاحب لها او كان سبب فيها الالتهاب الشعبي الفيروسي ده تضاعف وزاد وبقى التهاب شعبي بكتيري اعرفها ازاي اما بلاقي بقى فيه بساق متغير جدا الاقي في صوره الدم غلايا الدم البيضاء عاليه الطبيب طبعا ليه نظره والطبيب هو اللي يحدد مش المريض بقى الطبيب هو اللي يحدد اه ده المرض ده فعلا محتاج ان احنا ندي معاه رغم ان هو حساسيه رغم ان هو التهاب في حد في الشعب الهوائيه رغم ان هو آه، التهاب في ال- في الجيوب الانفيه لكن في الحاله ديت هيديه مضاد حيوي هيديه مضاد حيوي ليه لان هو دلوقتي بقى بكتيري ما بقاش فيروسي وهو في الحاله دي محتاج جدا طيب وإن شاء الله نكمل بإذن الله بعد هذا الفاصل
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي بالله ما ألهاك عنها أشغلت بلسان الأقل ما في انشغالك أي عذر من ذا يعيش بغير شغلي لو أنت لبيت المنادي هل كانت الدنيا تولي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي
موعد صلاة الظهر موعد صلاة الظهر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته
بسم الله الرحمن الرحيم رحب بكم مرة ثانية ونكمل موضوعنا في استخدام مضادات الحيوية في الجهاز التنفسي وذكرنا آه، قبل الفاصل ان آه، في استخدامات نستخدم فيها كثير آه، م- من الأحيان مضادات الحيوية في الأمراض أو في أمراض الجهاز التنفسي سواء التنفسي العلوي أو الجهاز التنفسي السفلي وذكرنا أن أهمهم هو الالتهاب الراوي ال- الذي يتسبب عن ميكروبات بكل أنواعه وبكل درجاته والخراج الرئة وتمدد الشعب الهوائية والتهاب الحاد في الشعب الهوائية الميكروبي أي الناتج عن ميكروبات طبعا الجهاز التنفسي العلوي أهمهم طبعا اللوز والتهاب اللوز والتهاب الجبل الأنفية وده طبعا بيذكره إخواننا المتخصصين في أمراض الجهاز التنفسي العلوي اللي هو الأنف والأذن والحنجرة وكنا قلنا ان معظم التهاب الحد في الشعب الهوائيه اللي هو نزله البرد اللي مشهور عند الناس بهذا الاسم في اللي تيجي بعد برد او بعد انفلونزا غالبا اكثر من 95% ما يحتاجش مضاد حيوي. امال امتى تحتاج مضاد حيوي؟ اول حاجه زي ما ذكرنا اذا كان فيها مضاعفات بالتهاب شعبي ميكروبي. بعد ما كان التهاب شعبي فيروسي وزي ما قلنا ده ال 95% من الحالات لا في بعض حالات بقى نتيجة ان الانسان عنده ضعف مناعة او هنذكرها دلوقتي اسبابها بتتحول بدل ما هي كانت التهاب عادي فيروسي لا بقى التهاب ميكروبي في الحالة ديت لازم ناخد مضاد حيوي لازم ناخد مضاد حيوي قلنا نعرفها بان تغيير لون البصاق وبيبقى غالبا فيه ميكروب هو اللي غير اللون ده او ريحته وبيبقى فيه ارتفاع في خلايا الدم البيضاء وبيبقى احيانا مصحوب بحراره او غير مصحوب وده مهمه الطبيب مش مهمه المريض انه يعرف هو تحول الى التهاب ميكروبي ولا ما تحولش الى التهاب ميكروبي لو التهاب الشعبي ده وانا محتاج مضاد حيوي او مش محتاج مضاد حيوي يعني آه، كده آه، يبقى الطبيب هو اللي هيحدد مش المريض يبقى مش كل نزله برد هياخد فيها مضاد حيوي نعم نزله البرد الاصل يا اخوانا نزله البرد البرد الشائع دوت المشهور عند الناس كلها الاصل فيه ان هو مش محتاج علاج خالص من اصله كده غير اذا كان في سخونيه شويه سخونيه ياخد شويه ح- الحراره في شويه زكام ياخد حاجه للزكام لكن الاصل فيه ان هو بيخف لوحده بالسوائل الدافيه والراحه السوائل الدافيه والراحه التامه لانه فيروس الجسم هيقاومه وينتهي ان شاء الله طيب احنا قلنا دلوقتي لو الالتهاب الشعبي الفيروسي تحول او هنتج عنه مضاعفات الالتهاب بكتيري يبقى هندي المضاد الحيوي ما تحولش تاني فيروسي زي ما هو يبقى بقى- ما يحتاجش مضاد حيوي خالص مهما طل مهما معاه كان كحه جديده مهما كان في اي شيء تاني مهما كان في تمدد ضيق في الشعب الهوائيه وذكرنا بردك قبل الفاصل ان الحساسيه اللي هو الربو الشعبي ما يحتاجش مضاد حيوي الا اذا كان مصحوب بالتهاب شعبي بكتيري او ميكروبي ميكروبي كعام في هذه الحالة أيضا نعطي مضاد حيوي ودي نسبة قليلة جدا نسبة قليلة جدا يحصل فيها برضك حوالي 5% 10% من الحالات فقط اللي يكون فيها الالتهاب آه، الشعبي أصبح ميكروبي تسبب عنه تهيج في الشعب الهوائية ونوبات حساسية عند مريض الرب الشعبي أو عند مريض حساسية الشعب الهوائية نفس المعنى هو حساسية الشعب الهوائية هي الرب الشعبي طيب يبقى كده الحالتين الاثنين دول في التهاب الشعب اللي هندي فيهم ايه هندي فيهم مضادات حيويه طب غير كده ممكن ندي مضاد حيوي اه في بعض الاحيان ندي مضاد حيوي بما يسمى وقائي وقائي يعني ايه يعني لسه ما حصلش التهاب ميكروبي لكن انا متوقع آه، في كثير آه، من الاحيان وبتوقع عند غيري وعند عامه الاطباء ان المريض ده في الغالب الالتهاب الشعبي بتاع الفيروسي ده هيقلب وهيبقى مضاعف بالتهاب ميكروبي بدل ما كان التهاب فيروسي وبالتالي انا من الاول بديه في بعض الاحيان بعض الاحيان بقول حالات قليله جدا والدكتور يبقى محددها وعارفها اولا ان يكون عنده تاريخ مرضي ان كل ما يجي له دور التهاب شعبي فيروسي يقلب على طول التهاب شعبي او التهاب حاد في الجيوب الانفيه فيروسي يلاقيه التهاب التهاب, التهاب مزمن او هو عنده التهاب مزمن من اصله في الجيوب الانفيه اصلا ميكروبي مزمن وعنده التهاب شعبي مزمن نتيجه التدخين في الشعب الهوائيه من اصل اصلا عنده التهاب شعبي مزمن مش حد بقى مش جديد الحد يعني جديد ويبان بسيطه لكن المزمن ده بقاله شهور وبقاله سنوات هو اصلا عارف وعنده هذا الكلام عنده التهاب شعبي مزمن وعنده التهاب جيوب الانفيه مزمن مثلا عنده التهاب في الحلق مزمن طيب هو عنده من اصل كده التهاب مزمن وفي الغالب كل مرة أول ما يجيله التهاب حد جديد فوق المزمن بقى التهاب مزمن موجود أهو ومستوى معين ومقدر عليه والجسم عامل مناعة وماشي ماشي مسير حياته معاه يجيله بقى التهاب شعبي حد جديد بالتهاب فيروس في الغالب ده عشان هو عنده ميكروبات من الأصل ومن الأصل فيه التهاب شعبي مزمن تلاقي إيه يحصل هياج للميكروب ده واستنهاز الفرصة ويعمل أعراض وينتج عنه آه، م- أعراض للمريض او شكوى للمريض انتوا يعني الكلام يزيد مثلا البلغم يزيد ويتغير لونه ويبقى في حراره ويبقى في ضيق في التنفس بعد ما كانت امور مستقره يبقى في ده على طول ب- ممكن انا قبل ما يجي حتى ويحدث اعطيه مضاد حيوي وقائي عريض مثلا بيغسل كلى وعنده ضعف في المناعه مريض بياخد علاج كيماوي وعنده ضعف في المناعه وجاله التهاب حد فيروسي وجاله التهاب بيتكرر عليه كل شويه في مثل هذه الحالات ودي حالات قلنا قليله مش مش كثيره دي في الحاله دي هنعطي المضاد الحيوي هنا وقائي و- و- ومع بدايه المرض او بعد ما نلاقي في بعض بدايه الاعراض بتاع الميكروبي على طول وما استناش عشان ما يزيدش المرض وما بقاش شديد عليه وما بقاش مضاعف في في هذه الحاله دي حالات ضعف المناعه سواء مكتسبة أو خلقية سواء مولود بها ضعف المناعة مولود بيها أو مكتسبة لأحد الأسباب التي حدثت مثل ال- ال- ال- الفشل الكلوي واستخدام ال- الغسيل ومثل استخدام المواد المثبطة للمناعة والعلاج الكيماوي والمواد المضعفة للمناعة اللي بتستخدم في بعض الأمراض حتى من غير الأورام ومثل استخدام الكورتيزون لفترات طويلة مادة الكورتيزون في علاج الأمراض وإحنا يعني الموضوع ده بنستخدمه إحنا في الصدر أحيانا كثيرة في علاج كثير من الأمراض الكورتيزون في مثل هذه الحالات التي أو مرض السكر مثلا غير مسيطر عليه وده مرض مشهور هو كتير مرض السكر ومرض غير مسيطر عليه والسكر عالي دايما باستمرار يعني في هذه الحالات برضك لو جال التهاب شعبي في مريض ضعيف مناعته ضعيفه في مثل هذه الحالات بيقلب التهاب الفيروسي الى التهاب بكتيري وبالتالي انا من الاول بعطي المضاد الحيوي لهذا المريض في الالتهاب الشعبي او في حتى في نزله البرد او في الانفلونزا عشان امنع امنع التهاب ميكروبي وامنع مضاعفاته. دي الحالات اللي ندي فيها مضاد حيوي تمثل قد ايه تمثل جزء بسيط بكده نبقى احنا اولا عملنا حاجتين واللي أنا ذكرتهم في البداية الحاجة الأولى إن أنا استخدمت المضاد الحيوي في المكان المظبوط وبالتالي بالجرعة المظبوطة وبالأيام المنضبطة ما يحصلش منه مقاومة للمضادات الحيوية بعد ذلك الميكروب الميكروب ما يحصلش منه مقاومة بعد ذلك يبقى وانا جدي المفروض مضاد حيوي استفيد بيستفيد منه المريض بس بدل ما اقعد اغير واحد واثنين وثلاثه كلها فلوس بتصرف لا واتعب المريض لا بدي مره واحده يبقى دي عنده استجابه لهذا آه، الدواء آه، لانه الميكروب بتاعه ما يعرفش الدواء ده مسبقا لان هو لو بيعرفه مسبقا زي ما ذكرت في البدايه آه، بيعمل مقاومه ليه وبيتحور وبيتغير جلده وشكله والجدار بتاعه بحيث يقاوم آه، مضاد الحيوي ديت بكل الصور سبحان الله كل حاجه بتحاول تدافع عن نفسها وكل حاجه بتقدر تقاوم نفسها حتى لا تقتل وحتى لا تبات فالميكروبات اللي هي بنقول احنا على ضاره بالجسم وتفتك بالجسم بتحاول ان تبقى وان تعيش وان تقاوم ما ما ما- ما اخترع من مضادات حيويه لقتلها ولوأدها. ف آه، ده ودي سنة الحياة إن كل إنسان بيدافع عن نفسه وكل كائن حي بيدافع عن نفسه وكل حتى الميكروبات التي لا ترى احنا بنسميها ميكروبات ليه؟ لأنها لا ترى بالعين المجردة لا ترى إلا بالميكروسكوب ما بنسميهاش كده بنسميها ميكروبات ناس صغيرة جدا جدا متناهية الصغر ولا ترى بالعين المجردة مع ذلك سبحان الله العظيم هي تحاول أن تقاوم وتحاول أن تبقى وتحاول أن تعيش رغم ما تحدثه من أضرار رغم ما تحدثه من أضرار للجسم لكن هي هذه هي سنة الحياة يا سبحان الله العظيم فيعني بالصورة دي احنا نقدر ن- ن- ن- نستخدم المضاد الحيوي بالطريقة المضبوطة وفي المكان المضبوط وفي نفس الوقت يبقى وفرنا كمية كبيرة جدا جدا جدا من اقتصاد الأسرة المصرية وغير المصرية من الاقتصاد العام في ان احنا مش كل شويه قادرين نشتري مضاد حيوي مش كل شويه نغيره في المضاد الحيوي مش كل شويه يحصل مناعه في المضاد الحيوي يبقى احنا عايزين كمان ن- نبحث ونعمل ابحاث جديده على مضادات حيويه جديده ده ده مشكله كبيره جدا ولما يحصل بقى مضادات حيويه لمعظم الم- الم- الم- ما يحصل مقاومه او مناعه ضد المضادات الحيويه المتعدده طب بعدين هنجيب ادويه منين يبقى لازم لازم إيه، يرشد الاستهلاك ده ولا يستخدم الا بمعرفه الطبيب وانا بقول طبيب متخصص آه، ويكون الضمير برضك الطبيب واعي في ان هو ما يستخدمش الا للضروره ما يستخدمش بكميه مفرطه ما يستخدمش لمده ايام زائده وما يستخدمش علاج متقطع وده طبعا الاطباء عارفينه لكن المرضى هم اللي بيستخدموا احيانا هو هذا العلاج المتقطع طيب نكمل ان شاء الله بعد الاتصال اتفضل نعم اتفضل ماشي الو طيب رسالة قطع نكمل ان شاء الله طيب خلاص احنا دلوقتي اتكلمنا على ان اول نقطة ان الالتهاب الفيروسي ما بيحتاجش آه، مضادات حيوية الا في حالات معينة حتى لا يتضاعف عنه ولا ينتج عنه التهاب ميكروبي ودي حالات محددة اما التهاب ميكروبي في- من البداية ونديله مضاد حيوي طيب ننت- بقى ننتقل بقى على الامراض الاساسيه بتاعتنا بتاعه الصدر اللي بتحتاج مضادات حيويه وطبعا اول واحد فيهم التهاب الرئوي التهاب الرئوي من الايه ميكروبي او بكتيري نتيجه بكتيريا طب التهاب الرئوي ده بيجي امتى وبيجي ازاي واعراضه ايه الالتهاب الرئوي ده التهاب الرئوي احنا ما قلناش الفيروسي بقى خالص التهاب الرئوي الفيروسي دي قصه تانية خالص ومش محتاج مضاد حيوي الا اذا كان زي ما قلنا فيه اسباب تستدعي ان احنا ندي مضاد حيوي من نحو ضعف المناعه الخلقيه او المكتسبه. طيب آه، التاني بقى التهاب الرئوي اللي هو عادي خالص واحد عادي وجاله التهاب رئوي. طيب التهاب الرئوي ده حصل فين؟ هنقسمه اسمين. التهاب الرئوي حصل بره المستشفيات والمصحات والحاجات اللي فيها مرضى يعني هو في بيته في شغله في اي مكان تاني اه ده نوع النوع التاني اللي هو حصل نتيجة ان المريض دوت او الشخص ده كان في مستشفى او بيروح مستشفى كتير او بيعمل غسيل كلى وبيروح مركز طبي او بياخد علاج كيماوي وبيروح مركز علاج متخصص يعني اي م- شيء طبي آه، فيه مرضى اي مجمع طبي كده فيه مرضى وناس محتكين ببعض وبيجلس فيه يوم واثنين وثلاثة وعايش فيه زي المستشفى وما شابهها كده والمصحات يبقى في الحالة دي ده نوع تاني طب احنا ليه قسمنا النوعين دول ليه قسمنا التهاب رئوي آه، يكتسب في البيئة وفي المجتمع والتهاب رئوي يكتسب أثناء وجود المريض في المستشفى أو أثناء تردده على المستشفيات والمصحات لأن الميكروب مختلف السبب مختلف الميكروب اللي بي ميكروب طبعا دي في الغالب يعني اكتر من 90% الكلام اللي بقوله ده طبعا لم يمنع ان في يكون في جزء 5% 10% متداخلين الاثنين مع بعض آه، الالتهاب الرئوي ال- الذي حدث والإنسان يعيش في البيئة وفي المجتمع عيشة طبيعية نتيجة أيا كان بقى السبب أسبابه بتيجي نتيجة إن في ميكروب خده من مريض تاني وعشان كده هنقول يا جماعة ربنا يهدينا ويهديك كده ويصلح حالنا اللي في كح ده ما يكحش في وش حد يحط ايده كده وكح اللي بيعطس ما يعطسش في وش حد لان دي الوسيله الجديره جدا بنقل العدوى وقويه جدا في نقل العدوى ال- ال- النفس نفس التنفس والكحه والبصاق امام الناس والعطس امام الناس وده وخاصه بيبقوا قريبين جدا من بعض في فصل الشتاء ده بينقل المرض على طول بالذات في التهاب الفيروسي التهاب الفيروسي ده بينتقل سريع جدا جدا جدا آه، لكن احنا مش عايزين ندي فرصه كمان يبقى فيه التهاب رئوي نتيجه ال- ال- ال- ال- ازدحام الناس مع بعض ويكحوا في وش بعض ويعني ما يصحش ده بقدر الامكان نقلل بقدر الامكان لو احنا وضعنا بس ايدنا كده او منديل ده هيقلل كتير جدا جدا جدا ان احنا نعدي الاخرين يجي عن طريق الاخرين او انه عنده الميكروب موجود ومناعته ضعفت فنشط الميكروب مره تانية او كان ميكروب في الدم ومشي راح وصل الرئه من ضمن الاماكن فحصل التهاب رئوي ميكروبي طيب لما يحصل التهاب الرئوي الميكروبي ده المريض يشتكي بايه هيشتكي بحراره خد بالكوا بس لما بقول بيشتكي بحراره ويشتكي بضيق في التنفس ويشتكي بكحه ويشتكي ببصاق ممكن يشتكي ببصاق مدمم وحراره مرتفعه ويلاقي نفسه بقى ايه همدان جدا وخامل جدا ولا يستطيع ان يفعل شيء في كثير من الاحيان ده نتيجه التهاب الرئوي ده ده التهاب الرئوي رغم ان بقول نكمل ان شاء الله بعد الاتصال اتفضل يا ام عبد الله السلام عليكم ازي حضرتك يا دكتور عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بقول لحضرتك يا دكتور انا برضو زي ما حضرتك قلت كده عندنا كحه وكحه قل- كانت شديده ودلوقتي قلبه لما اخذ ببلغم اه فدلوقتي جبنا طبعا مضاد حيوي برضو امم
جبنا مضاد حيوي ديوريسيف واستعملنا دواء آه.
كحه اه آه، توبلكسيل ودواء كحه تاني اه بس برضو ما فيش فايده ففي حاجه تانية حضرتك بتعملها غير الادويه آه، اولا السوائل الدافيه غير الادويه السؤال بتاعك البسيط ده السوائل الدافيه والراحه والبعد عن الاتربه والادخنه دي اشياء بسيطه لكن هو في نقطه انا لسه كنت بقول ان انت مش انت اللي توصفي المضاد الحيوي او مش أيوة.
انت اللي تختاري المضاد الحيوي اللي لا، يختار أنت المضاد جبناها الحيوي بصراحة.
المناسب هو الطبيب ليه لان ال- ال- على قدر او نوع المرض بيوصف مضاد حيوي معين و... و... وكمان مش بس يعني ممكن في بيئه معينه او في مكان معين مضاد الحيوي ده بينفع والمضاد الحيوي الثاني ما ينفعش فدي حاجه ده اذا كان التهاب ميكروبي النقطه الثانيه مش شرط يكون ان الكحه موجوده معناه ان لسه في التهاب آه، في الشعب الهوائيه والتهاب ميكروبي مش بالضروره ممكن تكون خف التهاب الشعبي والتهاب الميكروب والميكروب مات وكل حاجه لكن حصل تهيج في الشعب الهوائيه نتيجه هذا الالتهاب الذي حدث التهيج ده ياخد وقت وانا بنبه الناس كتير لان في الفتره الاولانيه اللي احنا فيها ديت دي موجوده الاعراض دي موجوده بالنسبه كويس ان السؤال ده عشان نقول للمستمعين كلهم ان احنا بعد الالتهاب الشعبي بعد الالتهاب الشعبي سواء فيروسي او بكتيري وخف والامور س- هديت وكل حاجه نلاقي في ضيق في الشعب ونلاقي في كحه موجوده طب ليه موجودين لسه الكحه وضيق في الشعب الهوائيه تهيج في الشعب الهوائيه وده محتاجش مضاد حيوي مم. نعم مفيش مفيش تهيج في الشعب الهوائيه ولا حاجة مفيش ضيق مفيش ميكروب في الشعب الهوائيه لا هو خف ميكروب وكل حاجه لكن حصل فيه تهيج التهيج ده احيانا ممكن يمتد الى شهر ياخد اسبوع اثنين ثلاثة أربعة نتيجة كمان ان احنا ممكن نكون نتعرض لأتربة وأدخنة وملوثات و- و- و- وحاجات في البيئة بتهيج الشعب كمان فتلاقي التهاب الشعب ده لا ما خفش بعد ما ما انتهى الميكروب انتهت القصة لا لا لا ما انتهاش على طول وبعدين في حاجة التغيرات الباثولوجية اللي بتحصل في الشعب الهوائية نتيجة التهاب الميكروبي ده ولو ان الميكروب مات بتاخد وقت برضك على ما تلتئم تاخد وقت على ما تلتئم طول طول ما هي لسه مش فيش التئام كامل يبقى في كحه يبقى في بصاق يبقى في ضيق في التنفس ممكن ده وارد قوي زي اللي عنده جرح في ايديه جرح في ايديه ونتيجه ميكروب طيب جرح خد علاجه بتاع هل الجرح بيلتئم في دقيقه بيلتئم في ساعه في ساعتين لا ما بيحصلش طبعا ولو ان التهاب سيطر عليه والتهاب قل لكن بياخد وقت على ما يلتئم فهو كذلك برضك بيحصل تغيرات باثولوجيه في الشعب الهوائيه او في ال- في الرئه نفسها حسب الميكروب او في الجيوب الانفيه او في ال- في الحلق او في اللوز نتيجه الالتهاب ده التغيرات الباثولوجيه دي بتاخد وقت شويه ومن ثم بتبقى الاعراض بتاخد وقت اطول عن وجود الميكروب بل احيان كتير جدا الحاجات بقى الغريبه ان احنا التغيرات الباثولوجيه ديت ممكن بتعمل تغيرات في الاشعه مو- ب- ب- في في التهاب الرئوي مثلا احنا بنذكره دلوقتي تغير حصل في الاشعه والطبيب عرف بيه ان فيه التهاب رئوي بقى في عتامه في الاشعه نتيجه التهاب الرئوي تبص تلاقي المريض خد مضاد حيوي اتحسن بقى كويس الحراره نزلت بل الكحه قلت والبصاق قل وكل حاجه موجوده يجي يعمل اشعه يلاقي الاشعه ما اتحسنتش يقول لا ده التهاب رئوي لسه زي ما هو لا ابدا التهاب رئوي مش مش زي ما هو ولا حاجه هي الاعراض الميكروب بيموت بتقل الاعراض ل- ل- ل- بت- شيئا فشيئا يعني مش مره واحده برضك بالتدريج وبعدين الالتهاب ال- ال- الباثول- ال- التغيرات الباثولوجيه اللي حصلت في الرئه ديت بقى تاخد وقت على ما تتحلل وترجع طبيعي وتمشي الامور طبيعيه يوم في الاشعه بيحصل فيه تاخر في التحسن في الاشعه ممكن يوصل لاسبوع واثنين فرق ما بينه وما بين الأعراض و- وشكوى المريض المرض الشكوى تتحسن و- والكشف الكلينيكي يتحسن بتاع الطبيب وبعدين تلاقي الأشعة لسه ودي برضك حاجة نطمن بيها المرضى ان احنا مش معنى ان الأشعة ما اتحسنتش في الالتهاب الرئوي ان المرض لسه ما زال موجود طالما المريض بيتحسن وطالما الأعراض بتتحسن وطالما الكشف الكلينيكي ده مهمة الطبيب بيتحسن دي يبقى احنا ماشيين على الطريق المضبوط والأمور ماشية كويسة والأشعة هتتحسن آه، شيئا فشيئا وتختفي ان شاء الله في ظرف اسبوع او اثنين وما نستعجلش ونقول لا لا لا ده مش نافع بقى العلاج ده ده احنا لازم نغير مضاد حيوي تاني ده احنا لازم نروح لدكتور تاني وثالث ورابع وعاشر ده ما ينفعش ده بيترتب عليه تغيير مضاد حيوي ويحصل مقاومة ومناعة للمضادات الحيوية ودي ضرر بالغ جسيم بصحتنا وبمقاومتنا للأمراض طيب يبقى دلوقتي ديت ال- ال- ال- الجزء الاول احنا بنتكلم عليه اللي هو الالتهاب الرئوي اللي هو بيحتاج مضادات حيويه وقلنا الالتهاب الرئوي الناتج عن المجتمع او في البيئه او الذي ينتج وهو في المجتمع او في البيئه مش ناتج عنها انما هو بيحدث فيها غير الالتهاب الرئوي اللي بيحدث في المستشفيات احنا لسه ما زلنا في الاولاني لان ده المشهور ده الاكثر طيب الالتهاب الرئوي اللي حصل في ال- ال- في نتيجه هو لسه في بيته وهو في شغله وحصل فيه ميكروب زي ما قلنا كده واحتاج مضاد حيوي والدكتور اداله مضاد الحيوي وجا اشتكى بكحة وبضيق تنفس وبأعراض آه، إرهاق وتعب وشدة وكلام من ده كله ده مطلوب فيه احنا نعالجه مضاد حيوي ولا لا مطلوب طبعا وعالجه مضاد حيوي قوي مضاد حيوي مناسب ليه بقى عشان ما يحصلش مضاعفات طب ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل لو احنا سيبناه كده سيبنا الملتهب رونية خلاص إيه يعني ده شوية برد وخلاص وواحد يهمل واحنا عندنا افراط وتفريط احنا كده سبحان الله يعني يا جماعه متشددين جدا والله بقى ايدي ايدي ايدي كتير جدا واحد تاني يقول لك يا اخي ولا فيهاش حاجه خالص لا احنا عايزين آه، الامور لا افراط ولا تفريط خير الامور وسط يذهب للطبيب وياخد العلاج بدون انزعاج ويضع المرض في حجم بدون تهويل ولا بدون تفريط لان احنا لو فرطنا برضك واهملنا ما خدناش العلاج المظبوط اللي الدكتور كتبه الدكتور قال له مثلا خد المضاد الحيوي لمده اسبوع مثلا كمثال او 10 ايام حسب الدكتور ما شاف حجم المرض وكميه المرض لقى نفسه ال- ال- ال- المريض اتحسن بعد يوم اتنين يقول لي ليه ده انا هاخد ده علاج ليه بلا وجع دماغ انا هاخد وجع دماغي وجع معدتي بادويه ما اتحسنت خلاص لا انت اتحسنت لان الميكروب ضعف شويه الميكروب ضعف والاعراض بدات تتحسن لكن الميكروب ما زال موجود لو انت شلت المضاد الحيوي في الحاله دهيت هيحصل ايه لو انت شلت المضاد الحيوي هيرجع ينشط تاني الميكروب ده ينشط وبعدين ي- ي- يحدث اعراض جديده وفي نفس الوقت يقاوم الميكروب المضاد الحيوي اللي انت جبته له في الاول ده يبقى المفروض ان انا ايه اعمل المضاد الحيوي دوت اي واكمله زي الطبيب ما قال اسبوع او 10 ايام او لما راجعه مره تانية وهو يحدد انه محتاج مره تانية ومش محتاج لكن مش من نفسي كده اقول خلاص وانا عايز وعايز ايه تاني ما انا خفيت وبقيت كويس لا ما انت خفيت وبقيت كويس ده ممكن يبقى فيه خمول للميكروب ولكن يرجع ينشط تاني وممكن يحدث بقى الايه اللي انا هقوله دلوقتي المضاعفات المضاعفات المرض اتفضل اتفضل يا ام عمر لو سمحت يا دكتور انا عندي مشكله ابني ان هو عنده شهرين آه.
كل ما تجيله نزله نزله نزله معويه بتقلب معاه بعد نزله معويه بنزله شعبيه ويبقى واخد مثلا كورس ست حقن او 12 حقنه ويرجع تاني تجيله مضادات حيويه تاني علشان النزله الشعبيه انت سمعتينا من الاول يا ام عمر عندي حساسيه ولا ايه بالظبط؟
سمعتينا من الاول يا ام عمر هو دلوقتي عنده سنه وشهرين لا بقول لك سمعتيني من الاول اه نعم؟
سمعت الحلقه من الاول آه.
لا والله انا لسه بصحى بقالي اه حوالي عشان كده 10 دقايق يا ام عمر لو انت سمعت من الاول كنت هتلاقي الاجابه اولا ال- النزلات المعويه دي برضك احد الاسباب التي تضعف مناعه الجسم لان طب بي- ممكن اقفل حضرتك واسمعك من التلفزيون؟
اه نعم نعم اتفضلي آه على احد الاسباب اللي بتضعف مناعه الجسم النزلات المعويه بالذات لان الاكل والشرب بي- مفيش يبقى يقوم ايه يقوم يبقى مصائد لل- للانسان المريض ده بقى ايه يعني آه، كل الميكروبات عايزه تنتهزه ميكروبات عايزه ضعيفه وبقى عايزه تنتهزه ويقوم يجيله نزله شعبيه ونزله شعبيه تزيد وتبقى التهاب ميكروبي ممكن تزيد كمان وتبقى التهاب رئوي وممكن يتضاعف التهاب الرئوي في الحالة دي طبعا بيحتاج مضاد حيوي ومحتاج مضاد حيوي مناسب إذا كان نتيجة ضعف المناعة في مثل هذه الحالات وفي نفس الوقت لازم يعالج النزلة الإيه المعوية ديت عشان يقوي مناعة الطفل يبقى يعالج النزلة المعوية ويعالج كمان الالتهاب الشعبي دي الموجود إذا كان ميكروبي أو بكتيري أو نتيجة التهاب رئوي يعالجه طب ليه بقى بيرجع مرة تانية بيرجع مرة تانية تاني للالتهاب ده ليه هل النزلة الشعبية بترجع النزلة المعوية بترجع مرة تانية يبقى نفس القصة بتضعف المناعة مرة تانية وثالثة وهكذا طب ما عندوش في كتير جدا من الاطفال ما عندهمش نزله معويه ولا حاجه بيجي له التهاب شعبي وكل شويه يجي له التهاب شعبي تاني ليه بقى يجي له الحكايه ديت اولا التهاب الشعبي الحاد انا بتكلم عن الحاد طبعا مزمن مش في الاطفال ده نادر جدا يكون مزمن لكن الحاد اللي هو بيجي كل شويه ده ويخف ويرجع تاني ويخف ويرجع تاني أول سبب إن إحنا بيكون ده الفيروس ده بيعدي غيره في الأسرة بيرجع يعديه تاني كل شوية يعدوا ببعض الأطفال يعدوا ببعض في حضانة يعدوا ببعض في أتوبيس يجي مدرسة يعدوا ببعض يكحوا في وش بعض ويعطسوا في وش بعض وهكذا ما يلحقش يخف من نزلة شعبية يجي له نزلة شعبية تاني أو الأب والأم النبض الطفل نبض بعدها الأب والأم ونفس الفوطة ونفس العطس ونفس الكحة في مكان واحد يوم يجي له التهاب شعبي تاني طيب احنا بنراعي الكلام ده وما بنعملش لا- لا لا كحه ولا عطس ولا ولا فوط واحده ولا حاجه ورغم كده برضك بيجي له التهاب شعبي كل شويه طيب الطفل ده بندخله بنطلعه من مكان حر لمكان بارد كل شويه نقعد نحميه كل شويه نخرجه في طاير هواء وهو عر- آه، عرقان او دفيان قلت لهم قلعين الهدوم مره واحده كده ده برضك من حاجه اللي بتساعد على التهاب الجهاز التنفسي العلوي وبعد كده الجهاز التنفسي السفلي يبقى لازم نراعي الكلام ده مفيش حاجه اسمها تغيير مفاجئ مره واحده اي حاجه تغيير مفاجئ فيه ضرر مفيش حاجه اسمها تغيير مفاجئ ده ابدا كل حاجه مفاجئ- مفاجاه زي التج- حتى شرعيا الحنيف كل حاجه بدأت بالتدريج بالتدريج ليه التدرج ده سنه الحياه سنه الحياه كده اجي مره واحده من حر من حراره 40 لتلج ال 20 او من حراره 10 اطلع في حراره 40 او دام فرن واطلع مره واحده في تيار هواء مره واحده طب ما هو طبيعي الجهاز التنفسي هيقاوم ازاي هيغير ازاي البيئة؟ بعد ما اقلم نفسه على الجو الحار ده بسرعه بسرعه بسرعه هيقلم نفسه على الجو البارد مره واحده او العكس لا طبيعي مش هيحصل يوم الفيروسات بقى تنتهز الفرصه تنتهز البيئه المناسبه لها في انها تنشط الترعرع في ايه في احتقانه موجود في الرئ في الانف في احتقان في الجهاز التنفسي في الحلق آه يجد نفسه فرصه ومرتع خصب لانه ينشط وانه يظهر هذا ال- هذه الاعراض مره ثانيه الحاجة الثالثة في التكرار أنا بقول اهوت أسباب تكرار النزلات الشعبية في الأطفال لأن ده سؤال بسأله كل يوم بسأله كل يوم مع حوالي 10 15 مرة ليه الولد ده بيجي له كل شوية نزلة شعبية ليه اشمعنى ده بينتهي كل شوية النقطة الثالثة أحيانا ودي ودي مش أحيانا ده في عندنا دلوقتي كتير جدا الناس بتسكن في الدور الأرضي وعنده شارع 3 متر أو 4 متر والشارع لا بيدخلها شمس ولا هواء بيبقى الميكروب ساكن فيها يعني ساكن فيها عايش كده الميكروبات كلها عايشة فيها ما بتموتش ما فيش شمس ولا هواء وعاملين ايه شطار احنا هنعمل 12 دور على 6 متر وخالفنا الحكومة وضحكنا عليها وقدرنا نضحك على الحكومة يا سلام ما احنا عينا 6 ادوار تحت 6 ادوار تحت بقوا عيانين والنهارده اللي فيهم عيانين وخالفنا امر ربنا في اتباع اولي الامر و- وبقينا دلوقتي في مشكلة ان مفيش لا شمس ولا هواء في بيوت غير صحية تماما بيوت غير صحية المريض هيمرض والميكروب هيبقى موجود ويكح ويخليه موجود واللي يجي مكانه واللي يجي معاه هيقعد يلتقط الميكروب ده كل شوية ده سبب ثالث ان عدم التهوية الجيدة وعدم قتل الميكروبات وعدم التهوية للشمس والهواء الطبيعية اللي ربنا عملها لان الشمس بتقتل الميكروبات الشمس الطبيعية ده هي تقتل الميكروبات والتنقية الصحية الهوائية ديت مهمة جدا طيب دي سبب ثالث السبب الرابع ايه بقى السبب الرابع ده مهمة الطبيب مش مهمة المرضى أنا دايما بهتم بمهام المرضى الأول لأن مهام الطبيب ده مسؤول عنها الطبيب وربنا هيحاسبه وهو يتعلمها ويعملها هو لكن المريض دايما يسيب التبعة كلها على الطبيب وهو ما يعملش الحاجات اللي عليه لا احنا عايزين المريض برضك يبقى عليه الدور انه ياخد العلاج منضبط وانه يمنع الحاجات التي يج- ينبغي ان يبتعد عنها وان يتخذ السبل الوقائيه ودي المفيده في الحقيقه السبل الوقائيه دي مفيده جدا وما بتكلفناش كتير زي ال- زي الادويه وزي الفحوص اللي احنا بنحتاجها السبل الوقائيه ديت لازم نتبعها في كل الامراض طبعا واشهرهم الوقايه من التدخين ده في الامراض الجهاز التنفسي كله آه، ال- ال- السبب اللي اللي انا بقوله بقى ديت انه يكون المرض ده مش التهاب شعبي ولا حاجه لا يكون مرض تاني خالص يكون التهاب فيروسي ونهارين نديه مضادات حيويه وطبعا التهاب فيروسي هيستفيد من مضاد حيوي مش هيستفيد خالص من اصلا مضاد الحيوي مضاد الحيوي هيفيده في ايه ده هو التهاب فيروسي طيب يبقى بالتالي كانت هنا استخدمنا دواء بدون داعي وما كانش في الطب بتاعنا مفيش منه فايده طيب نكمل ان شاء الله بعد الاتصال استاذ اشرف اتفضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا دكتور عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك يا دكتور؟
الحمد لله المريض بالنسبه للاطفال في النزلات بي- الدكتور بيقول يا ريت يشرب حاجات سخنه اه ما انا قلت لا، كده لا.
من شويه لازم سواء دافيه دافيه مش سخنه مش سخنه نار ت- ت- ت- تكوي بيها لا دافيه وسط
اي مشروبات دافيه اه مشروبات دافيه دي بتسهل البلغم اللزج ده آه.
تخليه يبقى سايح وسهل ويطلع بسهوله دي وترطب الجهاز التنفسي السوائل الدافيه دي مهمه جدا في علاج البرد وعلاج الانفلونزا وعلاج النز- التهاب الشعب الهوائيه والتهاب الحلق ده مهم جدا جدا جدا من اهم الحاجات عندنا واحسن من الادويه كمان مم. نعم ده كلام مظبوط تماما سيادتك لو لو قطعنا يعني ثوم بسيط وادينا له ميه الناتج عن الثوم هل مش لا انا بقول يعني.
سوائل دافيه سوائل دافيه ايا كانت بقى اللي يقبلها الطفل ما اقعدش اغصب عليه في حاجات ما يقبلهاش انا بقول سوائل دافيه ان شاء الله ما يدافي حتى ان شاء الله ما يدافي يعني ما يبقاش- ما يبقاش حاجات ساعه ولا حاجات مسكره ولا حاجات دسمه لا احنا عايزين سوائل دافيه طبيعيه سواء شاي حلبه ليسون اي اي حاجه سوائل دافيه يقبلها الطفل دون غصب عليه ودون اكراه ليه عشان يبقى ايه لما يقبلها كويس ما يرجعهاش تاني يبقى احنا الله استفدنا يبارك فيك.
والطفل استفاد نعم طيب الحاجة بقى الرابعة زي ما ذكرت في أسباب تكرار النزلات الشعبية في الأطفال إن هو له آه، نتيجة انه بيتعرض لتيارات هوائيه مختلفه ودي لازم نراعاها تماما ولا هي نتيجه فيروسي وده لازم نخرجه الاول تماما ولا هي نتيجة آه، ان هو عنده سبب من اسباب ضعف المناعة موجود ومخليه يتكرر عليه مرة تانية او ان هو في بيئة مزدحمة وكل شوية في عطس وكحة في- في- عن قرب وبيجي له التهاب ده ان ما يكونش مرض خالص ده زي ما قلنا كده ما يكونش التهاب شعب ميكروبي خالص ومش محتاج مش محتاج خالص مضاد حيوي و- و- ومش في احتياج خالص ليه وعايز يعالج معالجة تانية خالص او يكون حساسية او مرض تاني خالص في الحالة دي يبقى العلاج حاجة تانية خالص يبقى احنا دلوقتي بنعالج من مضاد حيوي في مجال غير لا يحسن فيه ولا يحدث فيه مضاد حيوي ولا ليه دور اصلا من اصله لذلك المريض يجي يقول لي ايه طب ده انا خدت كام دواء من مضاد حيوي ولا ايه التهاب فيروسي مثلا او ولا ايه حساسيه او ولا ايه مرض تاني خالص بره بره الالتهابات خالص مش التهاب خالص اقول طبعا مش هجيب نتيجه هجيب نتيجه ليه انت بتدي حاجه مش مش موجوده عندك تعالج حاجه مش موجوده اه اتفضل اتفضل اتفضل يا ام حسن
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي سمعت يا دكتور انا بقالي سنه كده خرجت جالي زي صدمه هواء يعني من برد كده كنت من الشتاء آه.
كنت من تحت البطانيه مره واحده خرجت في التلج ما هو لسه عندك لغايه دلوقتي اهو مناخيرك اهو صوتك م- مزكم اهو هاي نعم صوتك باين اهو آه.
اه أي- أي- فانا يعني من ساعتها وكده فصدري على طول وجعني وعلى طول حاسه ببلغم ما- بلغم ما بيخرجش بس انا ما بخشش نهائي وعلى طول عندي كتمة نفس كده وسوء هضم على طول انا يعني شايله المراره بقالي 20 يوم وكده بس ع- على طول عندي سوء هضم ونفسي مكتومه على طول وكده وعلى طول كل ما بيجيني برد ما بيخرجش مني يعني ايه انا على طول حاسه ان في برد في جسمي ومش راضي يخرج ولو جالي برد مثلا احس برشح يوم ولا يومين بسيط قوي وعطسه او عطستين بالكتير بس ويروح ايوه وشويه ولا يرجع معايا نفس الموضوع تاني بس ان هو برد زي الاول قبل كده ويخرج مني وكلام من دوت والاقي مثلا مخاط من مناخيري وكلام من ده لا انت عندك كام سنه يا ام حسن 25 طيب في التهاب في الجوب الانفيه مزمن اه في التهاب مزمن في الجوب الانفيه اه انا حاليا عندي كف في في الجيب لا مزمن يعني كل شويه بيجي لك يروح ويجي مش مره واحده بيروح ويجي بيروح ويجي مع البرد دوت بلاقي بقى اه اه زوري طيب ما هو ده اللي اللي احنا اللي اتكلمنا فيه طوال الحلقه يا ام حسن لو انت سمعتينا لكن انا لخصت لك برضك انا باختصار يعني لسه ان دلوقتي فاتحه على الت- حضرتك دلوقتي نعم اه اه التهاب الفيروسي زي ما قلنا كده نزله البرد اللي هي العاديه بتيجي في الانف دهيت وعندك التهاب قبل كده مزمن في الجيوب الانفيه بيهيجها مره تانية وبيخليها يجي فيها ميكروب الخامل ده ينشط مره تانية فبيحصل التهاب في الجيوب الانفيه ميكروبي هنا وبينزل على الشعب الهوائيه عمل التهاب برضك فيها وممكن يكون بقى التهاب مزمن هو كمان بالتالي انت بتحتاج صحيح هتحتاج مضاد حيوي لكن لازم الطبيب هو اللي يوصفه والطبيب هو اللي يقدره والطبيب اللي يشوف هل في مصحوب مع التهاب الشعب ده هل في حساسيه كمان ولا مفيش حساسيه فدي انا انصحك انك يعني تروح بتخصص امراض صدريه يقيم الحاله دهيت و- وبالذات ان في بلغم باستمرار في الغالب البصاق ده بينزل من جوه الانفيه من فوق على زورك يهيج الصدر وترجعي تكحيه باستمرار فخاصه اذا كنت طبعا مش مدخنه آه، المدخنين طبعا لهم الكلام ده آه، لكن هو بيكون نتيجه التهاب الش- ال- ال- ال- ال- الجيوب الانفيه مع التهاب الشعب الهوائيه والطبيب المتخصص يقدر هذا الامر ويقدر ان هو هيحتاج فتره قد ايه علاج ومحتاج معاه حاجات تانية ولا مش محتاج موسعات للشعب او غيرها حتى يكون هناك شفاء باذن الله سبحانه وتعالى. آه، الحاجة التانية زي ما قلنا دلوقتي في أسبابه إن ما يكونش المرض أصلا التهاب ويكون حاجة تانية خالص وهو اللي خلاه إيه آه، ما استجابش للمضادات الحيوية ولا العلاج الشائع عندنا إن إحنا كل حاجة كل برد كل سخونية زي السخونية بالظبط واحد أول ما يجيله سخونية يروح ياخد مضاد حيوي طب بعدين طب السخونية دي نتيجة إيه؟ ما يمكن نتيجة فيروس يمكن نتيجة جرح مش ما فيش خالص الموضوع ده يمكن نتيجة التهاب تاني خالص ممكن نتيجة التهاب أي مرض تاني التهاب في روماتيزمي في سخونيه معاه الاورام احيانا يكون معاها سخونيه طب يبقى لا لا السخونيه دي لازم الطبيب المتخصص هو اللي يحكم كل واحد في تخصصه يحكم على السخونيه وارتفاع درجه الحراره دي بتاع الامراض الصدريه بتاع القلب بتاع الجهاز التنفسي الجهاز الكبد الجهاز الهضمي الانف واذن وحنجره كل واحد يحدد ايه السبب ولما يحدد السبب يقول اه والله ده التهاب وده التهاب فيروسي ولا غير فيروسي يبقى التهاب ميكروبي يبقى اه يحتاج مضاد حيوي كذا احنا مركزين طبعا موضوعنا النهارده في الم- في المضادات الحيويه عشان خاطر آه، سوء استخدامها واستخدامها بطريقه غير منظمه وفي بعض طبعا انتوا عارفين في الدول الاخرى مش- مفيش واحد اسمه يروح يشتري مضاد حيوي من نفسه كده خالص ممنوع هو مفيش لازم وصف الطبيب ولازم شهاده الطبيب لكن احنا عندنا عشان الموضوع سهل فبيروح للصيدلي والصيدلي يوصف له بدون آه، تشخيص دقيق آه، اي مضاد حيوي او اي مضاد حيوي اللي هو بيحب ي- يوزعه او هو نفسه المريض يطلب واحد- مضاد حيوي بعينه آه، محدد هو يحدده ده كله ما ينفعش ولا يجوز لان احنا بنصرف اكتر يا اخوانا كده بنصرف اكتر بكتير نستهلك كميات كبيره جدا جدا جدا من مضادات حيويه وبعدين المقاومه الميكروبات المضادات الحيويه بقت نطاق واسع كبير جدا جدا جدا وبقت منتشره جدا. نرجع لموضوع الالتهاب الراوي والالتهاب الراوي قلنا الالتهاب الراوي نتيجه نتيجه طب نكمل بعد الاتصال ان شاء الله. اتفضل. السيد اتفضل.
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله اتفضل اسمعك.
ازيك يا دكتور اهلا وسهلا يا مرحبا.
ال- انا انا عندي آه، شويه تعب آه، في الرئتين اليد الشمال وبقالهم معايا ثلاث اشهر وما اناش عارف آه، اتعالجت منهم بالمضادات الحيويه وبرد انت التاني عليا.
بتدخن؟ بتدخن يا استاذ سيد؟
اه بتدخن عايزك اول حاجه تبطل أيوة.
التدخين اه بعد كده عملت اشعه على الصدر لا ما بدخنش انا كنت ما بدخن من بتدخنش، سنه طيب.
93 وبطل ما بتدخنش بطلت الحمد لله طيب في عملت اشعه على الصدر
اه عملت اشعه وشافها دكتور متخصص عملت الصدر اشعه على الصدر لقيت فيه شويه ال... عملت مرتين اه قال لك ايه بقى الدكتور لما شاف الاشعه
واحده طلع فيها الالتهاب آه، شويه التهاب على اليد الشمال على وبعدين الرأس شمال خدت مضادات حيويه لمده خمس ايام ورحت عملت اشعه تاني لقيته راح لكن آه، بيعودني تاني اه بعودك تاني طيب انت دلوقتي انت كان عملت في التهاب الإسعاف بعودني وخدت الحمد تاني.
لله نعم اه هنصحك استاذ سيد انك ت- تروح للدكتور الاولاني اللي انت رحت له وبرضك تقول له المرض ده بيعودني تاني عشان هو اه هيعمل الفحص عليك ويض- وتدور السبب هل هو التهاب شعبي مزمن نتيجة التدخين اللي كان قبل كده ولا دي فعلا آه، ميكروب جديد ده لازم يفصل بين الاثنين وهيحتاج أشعة مرة تانية نشوف برضك هل في م- المرض رجع مرة تانية زي ما انت عامل بتشوف لي الأعراض نظم كده ولا ما على رجعش الصدر ده على طول يا دكتور مم؟ اه هو الطبيب المتخصص هيقدر يفيدك في عامل لي بالكشف بلغم على الصدر على طول البلغم ايه
اه نعم طيب انا بقول لحضرتك هو الإسعاف تلاقي- عامل لي بلغم على الصدر على طول البلغم على صدرك على طول ما هو ده اكيد تبقى نتيجه التدخين هو التدخين الناس كلها متصوره ايه في نقطه في موضوع التدخين ده التدخين ما- ممكن ما آه.
يوصلش المرض سده رئويه مزمنه مش لازم مش لازم يوصل سده رئويه مزمنه الا في مراحل متقدمه ممكن واحد بعد ما يدخن شويه يلاقي نفسه عنده التهاب مزمن في الشعب الهوائيه التهاب مزمن في الشعب الهوائيه ده يعمل ايه يجيب كل يوم الصبح كح ويجيب بلغم هو بيعتبر ان دي شيء طبيعي بالنسبه له وناس كتير مدخنين يقول لك ده كحه السجاير والبلغم بتاع السجاير لا هو ما فيش حاجه اسمها طبيعي احنا ما عندناش بلغم طبيعي الطبيعي مفيش واحد يكح كده ويطلع بلغم مفيش حاجه اسمها طبيعي كده يعني حتى المريض يقول لي ايه انا بكح وطلع بلغم يقول له البلغم ده مثلا لونه ايه وشكله ايه يقول لي طبيعي طبيعي البلغم مفيش طبيعي البلغم اللزج ده البصاق ده مش طبيعي مفيش حاجه اسمها طبيعي بلغم طبيعي لابد فيه حاجه سببته سواء من جهاز تنفسي العلوي لفوق الجيوب الانفيه والحلق او في جهاز التنفسي السفلي تحت الشعب الهوائيه و- والرئه طيب يبقى في سبب احنا نسبه السبب كتير من الاحيان بقى يكون سبب ال- البلغم ده حاجتين مشهورين جدا والاثنين موجودين عندنا بكثره جدا التدخين والتلوث البيئي التدخين والتلوث البيئي يعمل التهاب في الجيوب الانفيه والتهاب في الشعب الهوائيه التهاب ده مزمن يبقى على طول ما هو بيشرب سجاير على طول وبتلوث صدره على طول وطلع بصاق على طول وبعض المرضى بقى المدخنين وده المشكله ان نتيجه ان هو تعود على الموضوع ده بيعتبره شيء طبيعي وصل بيه انه بقى شيء طبيعي نكمل ان شاء الله بعد الاتصال اتفضل السلام عليكم امة الله اتفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا ابني عنده سنه آه، جاله آه، جاله برد كده نزله شعبيه وبعدين تحولت الى الحساسيه يعني الد- الدكتور قال لي وعنده بوادر حساسيه ده عمره قد ايه سنه سنه اه فانا مش عارفه كل ما يجيله برد صدره يوجعه انا مش عارفه اعمل ايه يا ريتك تسمعي الحلقه كلها يا أم- امة الله من الاول آه، إن اتكلمنا في النقطه ديت اولا موضوع الطفل عنده سنه ونزله شعبيه وتحولت لحساسيه ديت برضك مش على اطلاقها في السنه الاولى في السنه الاولى من من عمر الاطفال بس الكلام ده الناس كلها تاخد بالها منه السنه الاولى من عمر الاطفال الشعب الهوائي ضيق ضيقه طبيعي والرئه بتاعته كلها قد ايه الشعب الهوائيه ضيقه جدا اول ما يجي التهاب سواء فيروسي او بكتيري التهاب بسيط جدا في الشعب يقوم تتين الشعب دي ايه هي لو حتى 1 مللي 2 مللي خلاص خدت 1 مللي منهم بقى ضيقت الشعب الشعب ضاقت على طول يقوم يحصل ضيق التنفس ويحصل التزييق والخروشه الصوت اللي احنا بنسمعه ده ويحصل بلغم يتحبس جوه يبقى فيه صدره بيخرش كده مليان بلغم ده الطفل ده نتيجه ايه نتيجه التهاب في الشعب الشعب الهوائيه طب ما الحساسيه نفس الكلام بيبقى فيه ضيق في الشعب الهوائيه ويسمع برضك التزييق والخروشه بس يبقاش فيها بلغم كتير طيب يبقى اذا التفرقه ما بين التهاب الشعبي والحساسيه صعب جدا وكتير من الاحيان يكون هو التهاب شعبي متكرر واحنا يعني نتفسره ونقول ده حساسيه لا الحساسيه وبعدين لا يختفى الحمد لله ويتحسن لأنه مش حساسية فمش بالضرورة قوي كل التهابات شعبية متكررة تكون معاها حساسية مش بالضرورة أبدا آه لكن هي نزلات شعبية متكررة بتاخد نفس الأعراض بالذات في السن الصغير في السنة الأولى والسنتين الأولين دول بيبقى آه نفس الأعراض فعشان كده يعني مش شرط يكون طفلك ده عنده حساسية لكن انت لو اتبعت التعليمات النصائح اللي انا قلتها في الاول ان احنا نمنع النزلات الشعبيه المتكرره زي ما قلنا بالتسويق والتهويه والكلام ده ده هيفيد كتير جدا ان شاء الله اتفضل اتفضل يا ام حسن السلام عليكم اتفضل يا ام حسن معلش يا دكتور انا كلمت حضرتك من شويه عايز اقول لحضرتك بس ان انا كشفت اصلا صدريه كذا مره آه.
والدكتور قال لي انت ما عندكيش حاجه في صدرك وعملت اشعه عاديه على آه.
على الرئتين وقالوا لي برضه ما عندكيش حاجه ما عندكش حاجه في صدرك والشكوى نعم.
ايه بقى والشكوى ايه يا ام حسن الشكوى اللي بتشتكيها ايه
آه، ان هو كتمه النفس وعلى طول البرد بقول لحضرتك حاسه في عظمي وفي جسمي كله لا بتبقى ما قلت لك يا بيخبط فيه ام حسن في يعني.
الاول ان هي انت عندك التهاب الجيوب الانفيه اللي موجود المزمن ده لما بيجي التهاب فيروسي بيهيجه مره ثانيه ويحصل التهاب حاد في الجيوب الانفيه مع التهاب مزمن في الجيوب الانفيه ده بينزل البلغم على صدرك الب- الصدر يبقى سليم في حد ذاته ممكن فعلا الصدر نفسه يبقى سليم ومفروض يعمل تعمل اشعه تطلع سليمه ودكتور الصدر يقول لك سليمه الحاله دي العلاج هو علاج الجيوب الانفيه لان ده السبب سبب مصدر طب المرض أنا- ونازل معلش بالفوق.
يا دكتور انا انا خدت مضادات حيويه في الاول خدت مضادات حيويه كتير جدا وجامده يعني لا مش شرط كنت مضاد باخد حيوي مضادات شرط- حيويه مش شرط العلاج يكون مضاد حيوي يا ام حسن لا مش شرط ممكن الجيوب الانفيه دي يكون لها سبب تاني علاج تدخل تاني عند دكتور انف واذن بغير مضادات حيويه او ممكن يكون محتاج ه- ليها سبب جراحي وما تحتاج تدخل جراحي فالجيوب الانفيه لازم تعالج عند متخصص في الجيوب الانفيه اللي هو دكتور الانف واذن والحنجره لان هي اللي بتنزل لنا البلغم من فوق وهي اللي بتتعب الصدر الصدر هنا ثانوي مرض الصدر هنا ثانوي للجيوب الانفيه لان احنا عندنا حاجتين ثانويتين عندنا في ال- في الجهاز التنفسي الاساسي الجيوب الانفيه والجهاز التنفسي العلوي لان نازل على تحت وارتجاع الحامض تحت من المعده والمريء يطلع على فوق يعني جارين اتنين ممكن يعملوا لنا اعراض في الجهاز التنفسي وهو سليم في حد ذاته وبيتهيج منهم وكذلك الجهاز النفسي بقى ال- ال- ال- ال- اللي بيأثر على الجسم كله آه، الناحيه النفسيه بتأثر على كل اعضاء الجسم ممكن تحدث اعراض في الصدر بس مش عندك طبعا الكلام ده دي لكن هو لازم طالما الصدر سليم واعراضه سليمه والاعراض تتشابه مع اعراض امراض الصدريه ندور على الجهاز التنفسي العلوي وندور على ارتجاع الحامض من المريء آه، من المعده يطلع المريء ويدخل على يهيج الشعب الهوائيه لازم اذا كان دول سببين لازم يعالجوا الاول علاج السبب هو العلاج الصح ليس علاج العرض وده اللي بكرره كل مره وكل مره باكد عليه يا جماعه العلاج ليس علاج عرض العلاج هو علاج السبب ايه السبب ايه اللي عمل المرض ده هو ده اللي نعالجه الكحه مش نقول نعالج الكحه نعالج الكحه طبعا هترجع تاني وهتيجي بكره وبعده تاني ايه اللي جاب الكحه ايه سبب الكحه قد يكون سبب الكحه ده التهاب رئوي قد يكون سبب الكحه خراج قد يكون تبدد شعر قد يكون تهاب في الغشاء البلوري قد يكون لازم نعالج سبب الكحه دي قد يكون تهاب في الجبل الانفيه مم. اتفضل اتفضل يا ام محمود
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمه الله بعد اذنك يا دكتوره كانت معايا الجيوب الانفيه تعبانه شويه وكشفت عليها اه وبس ومعايا يعني آه، لما ينام بلغم على طول باستمرار في زوري وكشفت اديان مضاد حيوي وبس برضه وما آه، يا عنديش محمود كمان بصي، تشخر يعني معشير شويه نفس السؤال فمضايقني.
السابق يا أم محمود نفس الكلام انت دلوقتي المشكله في الجيوب الانفيه ولازم ترجعي لدكتور الانف واذن والحنجره عشان يعالج الجيوب الانفيه دي علاج ناجح ان شاء الله بحيث آه، يبقاش فيه التهاب كل شويه متكرر وما يحصلش ان البصاق ي- ينزل من الجيوب الانفيه على الحلق يعمل لك التهاب في الحلق وينزل على الشعب الهوائيه يتعب لك الشعب الهوائيه فالعلاج هنا ليس المضاد الحيوي وحده وانما علاج كامل للمرض نفسه وايه سبب المرض وايه سبب التهاب الجيوب الانفيه لأن اسبابها كتير آه، يحدده الطبيب المتخصص في آه، الانف والاذن والحنجره فبرضك دي انصحك انك تروحي يا دكتور آه، للمتخصص اداني العلاج بس ما جابش نتيجه يعني لا تروحي له تاني يحتاج يعمل اشعه جايز يكون في حاجه في في في, ال- في ال- الناحيه قال التشريحيه لي نفسها في تركيبه تضخم الانف في الجيو- في الجيوب الانفيه هنا ايوه نعم انا بقول لك تروحي له تاني الدكتور المتخصص في الجبنه الانفيه ممكن يحتاج اشعه ممكن يحتاج اشعه مقطعيه ممكن يحتاج ياخد عينه ممكن يحتاج حاجات كتيره تساعد معاه في التشخيص فهو يراجع ال- ال- الاعراض وراجع ليه ما خفتش وهيقول لك بالتفصيل ممكن المرض ده مزمن من قبل كده وهيعاودك كل شويه مع نزلات البرد يوضح لك السبب لان ده لازم محتاج فحص كلينيكي آه، دقيق و- و- ويحتاج بعض الفحوصات في بعض الاحيان طيب نرجع بقى للالتهاب الرئوي وان هو من الامراض اللي في الجهاز التنفسي اللي بتحتاج آه، مضادات حيويه بانتظام وبدقه الالتهاب الرئوي الميكروبي أنا بكرر مره ثانيه مش الالتهاب الرئوي نتيجه الالتهابات الالتهاب الرئوي نتيجه آه، آه، فيروسات آه، نتيجه اشياء اخرى لا لا ده ما كله ده ما يحتاجش مضاد حيوي خالص بالمره اه اتفضل استاذ اتفضل يا استاذ وفاء ايوه ماشي يا دكتور لو سمحت هو انا آه، كل ما بنزل الصبح بدري كل يوم بحس كده ان انا في لسعه كده في مناخيري ومش عارفه هي ده التهابات جيوب انفيه ولا ايه برضه آه، في كده موضوع جيوب اللي هو أنفية.
البلغم على ال مم.
آه، تقريبا كده في جيوب أنفية منطقة أو حساسية الصدر في جيوب كده الأنفية.
دايما بيبقى كتير وخصوصا الصبح نعم انا نعم مش برضه عارفه ده دي ايه انا كشفت قبل كده و... واخدت نقط للانف كتير بس ح... غالبا ما بتجيبش نتيجه لا النقط الأنف مش علاج لا النقط الأنف ده مش العلاج ايه العلاج برضك ان يتشاف الجيوب الأنفية فيها حاجة ولا لا طالما هي مرتبطة كل يوم كده احتمال ان الوصف اللي انت بتحكيه ده يكون وصف فيه حساسية في الجيوب الأنفية والحساسية طبعا بتبقى الصبح أكتر عطس وعند تعرض لأتربة أو أدخنة أو روايح يبقى في عطس شديد برضك أنصحك إنك ت- آه، تذهبي لطبيب متخصص في الأنف والأذن والحنجرة لأن احنا الصدر عندنا سهل لكن ممكن يصاب زي ما قلت لكم كده بأعراض آه، فيه نتيجة التهاب في الجهاز التنفسي العلوي أو مرض في الجهاز التنفسي العلوي أو في المعدة والمريء آه، الانجدان يعني اتفضلي يا أم محمد
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي آه، لو سمحت يا دكتور آه، انا ابني عنده ست شهور دلوقتي وانا لما اتولد آه، كان شرب ميه من بطني ونزل بالتهاب رئوي اه كان كان نفسه عالي جدا يا دكتور نعم نعم فدخل حضانه كده خد مضادات حيويه اه آه، فلما من ساعه ما طلع هو دلوقتي ست شهور على طول تعبان بصدره وشفته الصفاره دي والخشوله يا اكشف له ياخد مضادات حيويه جامده أنا أقول لك يا آه، وبرضه نفسه مش مرتاح آه، اخر لا.
حاجه كشفت الدكتور قال لي عنه هو عنده حساسيه على صدره ودلوقتي بياخد بنتولين وزيتريك اه ونفسه برضه دكتور مش مرتاح خالص وانا حاسه نفسه مخنوق كده والصفاره والخشوله باستمرار نعم، وانا نعم.
بدي ف- حاجات دافيه وكده مش عارفه اعمل ايه نعم ده كلامك مظبوط يا محمد ال- ال- الطفل اللي هو طبعا بيبقى شارب من من ال- السائل الموجود في الرحم اثناء الولاده طبعا ده خاصه اذا كان اتاخر كمان في الولاده ده بيبقى يعني الرئه عنده في في بتصاب بالتهاب طبعا اول ما بيتولد والالتهاب ده ممكن ياخد وقت ط- طويل وممكن في احيان بعضهم بيجي لهم حساسيه في الشعب الهوائيه بعد كده آه، آه، د- وبيبقى عرضه فعلا اكتر من غيرهم خاصه اذا كان ضعيف وكان مولود ضعيف كمان اذا كان ضعيف او قبل ميعاده او صغير الحجم بيبقى ضعيف المناعه ضعيف البنيه دايما ضعيف المناعه ده آه، بيجي له التهابات شعبيه متكرره بيجي له حساسيه وارد آه، بنصحك برضك انك طبعا تتابع مع دكتور متخصص في الامراض الصدريه المو- السبب ده الحاجه الثانيه بقى ان احنا الحاجات اللي ذكرناها كلها الوقائيه الوقائيه دي كلها لازم لا نهملها ابدا واهمها بقى في الاطفال دول التقبيل ده تقبيل الاطفال ده انا عندي برد مش باين او برد خفيف آه، اقبل الاطفال اديله فيروس يقعد يعيا تاني يوم وياخد من ده النهارده ومن ده بكره ومن ده بعده وهكذا ولاقيه ما يخلصش في, في, في السنتين الاولين و- او حتى وهو صغير على طول من النزلات الشعبيه المتكرره ديت يا جماعه امنعوا ده ده مش معناه انها الشفقه والرحمه لوحدها لا ممكن تقبيض من اي حته بلاش بلاش الانف بلاش الفم ده لو بالذات لو واحد عنده برد بالذات لو واحد عنده ال- ال- نزله البرد او عنده كحه لا احنا نرحم بعضنا لان دي بتنتقل بسهوله جدا بالكحه والعطس والرشح زي ما ذكرت كده اكتر من مره و- ولن امل لان دي موضوع مهم جدا لان ده سبب المرض والوقايه خير من العلاج ومنع السبب هو العلاج نعم اتفضل
أهلا السلام عليكم اتفضلي يا استاذه ميساء
آه، أول شي بشكركم على البرنامج وبشكر آه، القائمين بالبرنامج اهلا وسهلا اتفضلي.
آه، دكتور أنا بعاني من حساسية الصدر آه، إلي سنتين اه نعم آه، ك- كان عندي آه، جيوب انحراف وتيل صار كله ينزل على صدري وصار عندي التهاب بالشعب الهوائية و...
تمام.
و... وعم باخذ يعني بخاخات مثل البنتولين والبخاخ آه، كلينيل وفريدين هذا كبسولات نعم نعم بتاخدي البخاخات برضك موجوده معاكي اه اه وباخذ كمان آه، شو اسمه آه، مضادات حيويه وموسعات للقصبات نعم اللي هو الازمنور مم.
وبيعطوني برضه دواء لل- للقحه الموسع للشعب الهوائيه اي نعم ودائما يعني كل كل طبيش يعني اسبوعين ثلاث بنصاب قاعد بارتفاع بالحراره ترجع عندي الاعراض زي ما هي نعم نعم ما عم بتحسن دائما بل صدق دائما بلغم بلغم دائما يعني والله هاي لنا يومين هين هنا هاي مع الجو الشتاء مع الجو يعني تغير علي الجو ومع ريحة الغبار الغبرة والهاي صدري هي هيك مسكر هاي لي علي ارتفاع حرارة ويعني نعم.
وربي يعلم ومش عارف شو أسوي، شو بدي اسوي اخذت بصي- البخاخ خفف شوي بس رجعت شوي الوضع زي ما عملتي هو.
اشعه على الصدر ولا لا
والله انا عملت ق- قبل فتره نفس الشيء كان في بلغم قول لي لانه عندك انت زي بدايه ربو صاير يعني عملت اشعه
أمم.
طيب والأشعة طبعا في مثل هذه الحالات مهمة جدا أشعة دي على الصدر وممكن أحيانا نحتاج كمان أشعة مقطعية بالكمبيوتر على الصدر عالية النقاوة عشان احنا في الحالات اللي فيها بصاق على طول باستمرار وكمية كبيرة دي جدا آه، بالذات بعد التهاب مزمن في الشعب الهوائية دي معناها ان ممكن يكون في تمدد في الشعب الهوائية تمدد يعني اتسعت اتسعت الشعب الهوائية اتسعت الشعب الهوائية من كتر الالتهابات بدل ما هي كانت كده ضيقة لا بقت واسعة عكس الضيق اللي احنا بنتكلم عليه بتاع الحساسية وبتاع التهابات الشعب الهوائية لا دي بقت واسعة خالص ومليانة بلغم مليانة بلغم ومليانة بساط ديت بقت تكهفت كده بقى فيها كهوف كده دي كل شوية تطلع بلغم كل ما يجي شوية التهاب بقى نزلة برد أو حاجة بسيطة تبص تلاقيها إيه حصل فيها التهاب مرة تانية وحصل سخونية وحصل رعشة وحصل آلام وترجع تلتهب من جديد تاني وتتسع أكتر التهاب الجملة الأنفية دي بيحتاج بيحتاج مع العلاج العادي مع علاجنا بقى الأدوية والموسعات الشعب والمضادات الحيوية لازم العلاج الطبيعي العلاج الطبيعي ده إزاي؟ إن هو غير السوائل الدافية بكثرة اللي احنا قلناها ديت ان هو بيخلي المريض دايما ينام في الوضع اللي هو يخلي البساق ده ينزل سهل حسب الجاذبية جاذبية يعني هو في الفص العلوي بيبقى قاعد معظم الوقت لو هو في الفص الوسطاني يبقى مايل لقدام وراني يبقى مايل لقدام عكسه يعني عكس مايل لقدام ليه عشان يبقى البساق ينزل على طول عدل على تحت يقوم يسهل كحه وينزله وخرجه بره هو في الفص الامامي يبقى ينام اكتر على على العكس عشان ينزل الامامي ده ينزل ياخد المجرى الطبيعي ان ينزل ينزل بساق لورا وهكذا يعني نحطه في وضع يسهل نزول البساق انه يضع ينزل يسهل نزول البساق ويخرجه لبره لان احنا اي بساق واذا كان بالذات صديق كمان في خراج او في تمدد شعبي العلاج ان احنا اخراج البساق اخراج اخراج الصديد ده من الجسم اخراج الصديد من الجسم ده دي القاعده الاساسيه في اي الخراج في الجسم خراج في الجسم في الجلد في اي حته لازم نخرج البساق اللي فيه كذلك لما يكون في الرئه يبقى لازم نحطه في وضع ان نخرجه بيها بالعلاج الطبيعي اتفضل اتفضل يا ام محمود السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حضرتك يا دكتور انا اتصلت من شويه اتفضلي.
فحضرتك ممكن يعني تقول لي انا عملت اشعه على الجوب الانفيه قال لي فيها آه.
التهابات آه.
بس ممكن تقول لي نصايح او علاج مثلا امشي ما انا بقول عليه لحضرتك أو توريها أي حاجة.
للدكتور الدكتور المتخصص في الجيوب الانفيه النصايح ان احنا نبعد عن الاتربه والادخنه والرائح ونزلات البرد والتغيرات الهوائيه المختلفه الشديده على طول وتتابعي مع دكتور الانف والاذن والحنجره هو ان شاء الله تكون كويسه يعني تعملي انت الجزء اللي عليك اللي بعد عن الاتربه والادخنه ونزلات البرد وال واللي عنده برد بعيد عنه من التعرض من حر البارد وبرد لحر ده الاساس وبعدين كتر السوائل الدافيه بكثره والدكتور طب المتخصص الشخير يا دكتور ملهوش ح- ملهوش مثلا علاج ايه ده اللي ماليش علاج لا كل حاجة لها علاج ان شاء الله بس المهم تشخص كويس الشخير.
وتعرف كويس نعم الشخير في
آه، لا الشخير الشخير ده تبع مع النوم اه يعني الشخير ده مهم والعين جدا كده.
طب ده في شخير ده ما يبقى ان في حاجة موجودة في حاجة موجودة فعلا دي دي- دي جهاز بقى الشخير ده في جهاز اسمه بالذات اذا كان اثناء النوم لو في سمنة لو في سمنة لازم تخسي لان دلوقتي الشخير ده اسبابه كتيرة جدا ومنها السمنة ديت آه.
وبيبقى فيه دهون في الحلق كده هي اللي بتقفل ال- البلعوم الحلقي وتخليه يجيله الشخير ده واحيانا الشخير ده كمان يبقى مصحوب بانه يقلق من النوم كل شويه ويصحى من النوم كل شويه نفسه مخنوق في الحاله دي فيه اختبار اسمه اختبارات النوم اثناء النوم اختبار التنفس اثناء النوم بجهاز بيبقى محطوط فيه ينام فيه المريض وبينيمه فيه ويعمل له بقى رسم هو نايم كده يجيله قد ايه نوبات ال- النفس فيها يتقطع او الشخير ده قد ايه ويحدد على اساس هذا الجهاز وهذا الرسم العلاج ده ده موجود متوفر دلوقتي فده امره بقى سهل واذا كان في حاجه تستدعي تدخل جراحي دكتور الانف واذن هو اللي بيعمل الجراحه ديت على اساس يمنع الجزء اللي بيسد ديت اثناء التنفس وبيحدث هذا الشفير هو قال لي الدكتور دكتور نعم قال لي نادى على مخدة عالية وهو هيخس يعني بنام على مخده عاليه دي لوحدها مش كافيه لا اعملي اداني اختبارات علاج بس نعم لا لا اشعه المقطعيه ما بينكش حاجه موجوده جوه بس اداني علاج ما يعني مشيت عليه وخلص نعم وبس ما نفعش يعني ما عملش حاجة معايا لا لا اداني لا انا علاج قصد- بس ما خفتش لا.
يعني زي ما انا لا لا انا قصدي عملت اشعه مقطعيه على الانف وعلى الحلق لا يا دكتور عملت اشعة بس على لا لا العاديه مش هتبين الاشعه اشعة المقطعيه عادية هتحتاج اشعه مقطعيه في الحاله ديت عشان لو آه.
الدكتور محتاج تدخل جراحي مش هيبان بالاشعه العاديه لا مش هيبان بالاشعه العاديه واذا كان في نوبات استيقاظ كتيره اثناء النوم مع الشخير ده كل شويه تصحى تصحى تصحى مخنوقه يبقى لازم اختبارات النوم ديت اللي كان شخير بس فقط ده يبقى الاشعه المقطعيه والدكتور لا أنف ما وأذن- فيش يا دكتور نوبات ولا حاجة الحمد لله طيب يبقى ديت بتكتفي بانك الدكتور الطبيب المعالج هيشوف الاشعه المقطعيه ديت ولو فيها حاجه هيقول لك ان احنا محتاجين ديت واذا كان في تدخل جراحي يبقى لازم التدخل الجراحي لان هو اللي بيفيد وفي في مثل هذه الحالات شكراً يا واذا كان في دكتور.
سمنه لازم تخس لان دي مع بتفيد السلامة.
جدا جدا في المواضيع دي طيب نيجي بقى للالتهاب ال- ال- الموجود او التي ينتج عن نتيجه المريض في المستشفى طيب اتفضل اتفضل اتفضلي يا ام مالك السلام عليكم بعد عايز- اذن حضرتك يا دكتور اتفضلي انا من بقالي فتره كنت حسيت بضيق يعني مش عارفه اخد نفسي للاخر يعني حاسه ان نفسي تعبان مش مش ما فيش كحه ولا في اي حاجه بس باجي اخد النفس بيتقطع في النص كده نفسي اكمله مش قادره في ضيق آه، في فترة التنفس معينة طيب وانتهى.
في ضيق نعم؟
في التنفس في ضيق في التنفس ضيق في التنفس لا ما فيش ضيق ولا حاجه هو انا بس باجي اخد النفس للاخر مش قادره في مش ألم؟
قادره اجيبه للاخر في الم لا ما فيش الم ولا في اي حاجه خالص غير كده بس بتضايقني مفيش جدا ألم، بحس بتاخديش ان نفس انا هتطلع كامل.
في الوقت ده ما بتاخديش نفس كامل يعني ما باخدش النفس كامل وبحس ان انا ما فيش تعبانه اي اعراض تانية خالص لا كحه ولا بلغم ولا اي حاجه خالص ولا اي حاجه خالص الدكتور لما كشفت قال لي ده حاجه نفسيه اه انا موافقه في الكلام ده بس انا موافقه في ما الكلام أنا- ده خاصه اذا عملت اشعه كمان على الصدر طلع ما فيش حاجه لان دي ما هو ما ما فيش بتاخديش- حاجه يا دكتور بس المشكله ان انا ساعتها ببقى حاسه إن- نعم لا هي دي في الغالب ناحيه نفسيه اكتر منها و- و- ويعني واهتمامك بيها الزايد ده بيزودها اكتر ودي مش حاجه مرضيه ولا حاجه عضويه لان دلوقتي لا فيها لا كحه ولا بصاق ولا تدي ولا خروش ولا الم ولا اي حاجه تانية خالص ده يفسر انها لا علاقه بتوتر نفسي او كده نعم آه نعم آه ونكمل ان شاء الله الباقي فيه ان احنا بنحتاج مضادات حيويه في ال- ال- خراج الرئه وزي ما ذكرت من شويه خراج الرئه ديت لازم يبقى فيه كمان ان احنا يوعوا المريض بعلاج الطبيعي ينزل بصاق وطبعا الاطباء عارفين هذا الكلام وبعلمه المريض وعلاج الخراج الرئه ده بياخد بقى مضادات حيويه مش يوم ولا اثنين ولا ثلاثه ده بياخد من 8 ل 12 اسبوع آه، من من 8 اسابيع ل 12 اسبوع فبياخد مده كافيه ما يقولش بقى ده انا خدت اسبوع وبخفش وخدت اسبوعين ومخفش والطبيب الدكتور لسه لسه ما يقول له خد وقت كمان اه نعم خراج الرئه بياخد طبعا اكتر من كده تمدد الشعب الهوائي بياخد برضك اكتر من الالتهاب الرئوي بياخد وقت اطول شويه لانه من زمان وموجود وفي تكهفات وفي صديد متجمع عند كل ده بياخد وقت اطول نعم عندنا كمان الالتهاب الرئوي الموجود في المستشفيات ده بقى مهمة الأطباء مهمة الأطباء في إن هم بيكونوا الالتهاب الرئوي ده آه، نتيجة ال- آه، إن هم المريض خد ميكروب من داخل المستشفى نفسها آه، وده ممكن ما يظهرش إلا بعد ما يخرج من المستشفى إذا كان خرج في 72 ساعة ممكن يكون أو في خلال خرج من المستشفى ما يظهرش إلا بعد المستشفى وأحيانا يكون هو داخل المستشفى وبتاخد بمرض تاني عشان كده احنا بننبه ونقول يا إخواننا اللي ما فيش داعي يتحجز في المستشفى لأي مرض ما فيش داعي انه يدخل لان ميكروبات المستشفى بتبقى ميكروبات قويه ميكروبات مقاومه للادويه ميكروبات شديده وبالتالي لابد ان المريض ما يدخلش المستشفى الا في داعي طبي قوي واجراء لا, لا يستطيع ان يعمل خارج المستشفى لان المستشفيات والمصحات والاماكن التي تعالج المرضى كلها فيها ميكروبات آه، مقاومه وشديده وعنيفه ومقاومه للادويه آه، ولذلك احنا ن- آه، ننصح كل المرضى ان هو الحاجات اللي تتعالج في البيت الحاجات اللي ممكن تتعمل في البيت الحاجات اللي تتعمل بره المستشفى كل ده نعمله خارج المستشفى علشان نوفر جهد ونوفر فلوس ونوفر صحه ونوفر الالتهابات تكتسب من داخل المستشفى سواء التهاب في الجهاز التنفسي او في البول او في اي اماكن كثيره وبهذا ان شاء الله بيكون يعني قد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه في على امل ان ندعو الله عز وجل الجميع بالشفاء والصحه والعافيه وان نكون قد استفدتم ويا ريت نلتزم بالنصائح ديت وان احنا ما نستخدمش الادويه بنفسنا لوحدها وانما نستخدمها بمراعاه طبيه ادعو الله عز وجل للجميع بالشفاء وعلى امل باللقاء نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الصحة كنز لا يفنى والمسلم أولى ثروتنا